السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم حبايبي يعني وأهلي وناسي في هذا الشهر الكريم المبارك كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وسعادة وربنا يجمعنا دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا الأول نعرف مين هو يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم والحديث رواه البخاري الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم طب يا ترى سورة يوسف كانت مكية ولا مدنية نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة نزلت في مكة طب ايه سبب نزولها وايه الظروف اللي نزل فيها سوره يوسف بالذات طب ما تيجوا قبل ما نعرف ايه سبب نزولها ده عايزين نقف وقفه كده مع القران نفسه يعني هو سوره يوسف ما هي سوره من القران تعالوا نشوف بس احنا ظروفنا ايه مع القران ويعني وتعالوا نقف وقفه كده جميله قوي عايز اقول لاخويا وحبيبي واختي الفاضله واهلي وحبايبي عايز اقول انا عايزكم وانتم بتسمعوا معايا سوره يوسف وتفسير سوره يوسف وقصه سيدنا يوسف عايز تعيشوا مع كل حرف من حروف القران وتبقى حاسس من جواك ان كلمه كل كلمه بتسمعها او بتقراها في كتاب الله انت مخاطب بها انت بالذات ايوه انت انت وانت وانا وكلنا مخاطبين بهذا الكلام قال ابن مسعود اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فاصغ لها سمعك فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه هو القران عباره عن ايه القران منهج حياه منهج حياه بيعرفك وبيرغبك وبيرهبك وبيذكر لك الجنة والنار والأحكام والشرائع والأداب والأخلاق وبيحسسك برحمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء وبيحسسك بالجنة وبالنار وبالآخرة وبالدنيا وبيعرفك طريق الفلاح في الدنيا والآخرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يبقى إذا في النهاية بنطلع من إن ده منهج حياة إحنا مخاطبين بيه كله من أول حرف لآخر حرف دي أول نقطة النقطة الثانية إن وأنت عايش معايا في سورة يوسف كل لحظة وكل دقيقة بدون مبالغة والله هتاخد فيها درس من الدروس وهتحس قد إيه سورة يوسف يعني ماسكة كل حياتنا من الألف للياء من آداب لسلوكيات لأخلاقيات لمعاملات لكل ما يخطر على قلبك سورة يوسف بتشمل كل هذا صورة جميلة قوي صورة مؤثرة جدا جدا عشان كده بقول لك هتحس بكل لحظه ان انت طب بلاش ده كله عايز اسالك سؤال هو مش سوره يوسف انت مش عارف النهايه بتاعتها ايه يعني انت عارف القصه وعارف النهايه طب قريتها كم مره ممكن تكون قريتها الاف المرات عمرك في مره حسيت بملل عمر ما هيحصل يعني يعني معلش بعيدا عن يعني سوره يوسف لو واحد من الناس اللي هم لسه بعاد ربنا يا رب يهدي جميع وصاة المسلمين اتفرج على فيلم مره او اتنين او ثلاثه يقدر يتفرج عليه 11 مره طبعا هيمل هيزهق ده هو من اول مره وتاني مره وخلاص زهق يعني فاهم ازاي يقول يا عم شفته كفايه بيسمع اغنيه يسمعها مره اتنين عشرة خلاص زهق خلاص تعب يعني سبحان الله مع ان الفارق بعيد لكن عمرك تزهق من القران ده من معجزات القران ان انت لا تمل ابدا من تكرار القرآن وقراءة القرآن والتعايش مع القرآن امسك سورة يوسف اقرأها كل يوم والله ما هتزهق أبدا والله لو قرأتها كل يوم عشر مرات لا يمكن تزهق أبدا لأنه كلام ربي كلام حبيبي سبحانه وتعالى بلاش ده كله عايز أسألك سؤال تاني لو بدأت سورة يوسف تقدر تسيبها من غير ما تكملها قول لي السوره دي بالذات لا يعني ايه يعني ممكن ابدا في سوره البقره وبعدين اقول طب خلاص انا قرات جزء واكملها بكره لكن سوره يوسف لا يمكن ما دمت بدات في سوره يوسف لا يمكن تسيبها الا ما تجيب اخرها يعني كده حاجه كده نفسيه لازم تقرا السوره من اولها لاخرها دي نقطة عايز نقف معاها النقطة الثانية الطابع الغالب أو الجو ال ال والمعنى اللي بتدور حوالين الصورة بتدور حوالين معنيين كبار قوي قوي وغاليين قوي قوي وعايزك تحس معايا بالمعنى ده انا مش هحكي لك قصه سيدنا يوسف من باب توته توته فرقه الحدوته يعني مش هقعد اقول لك ايه وكان سيدنا يوسف قاعد مع سيدنا يعقوب واخواته حقدوا عليه وحسدوا عليه رموه في الجب وبعد كده اتباع وبعد ما اتباع بقى مش عارف ايه وراح فين وخلاص توته توته فرقه الحدوته حلوه ولا ملتوته مش هنقعد نقول الكلام ده انا عايز نفصص كل ايه كل لفظ كل كلمه ونعيش معاها ونحسها وناخد منها الدروس والعبر ونستفيد ونتعايش ونحول سورة يوسف لمنهج حياة نعيشه ونتعايش معاه فتسعد الأمة كلها بسورة يوسف ممكن أو ممكن ال- المعنى أو المعنيين الكبار الجمال اللي بيدور حوالينهم سورة يوسف أول حاجة والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون يوسف عليه السلام عايش مع أبوه سيدنا يعقوب عليه السلام أبوه كان بيحبه جدا يقوم يوسف عليه السلام آه، يعني متوقع ان هو يفضل عايش مع سيدنا يعقوب لا يلقى في الجب طب إيه- اترمى في الجب في البئر ي- يباع و- و- ويبقى يبقى فين في قصر العزيز طب دخل قصر عند قصر العزيز المفروض بقى خلاص وصل للسعاده لا يترمي في السجن طب اترمى في السجن خلاص ضاع مستقبله لا لا لا بعد كده يبقى عزيز مصر ايه ده اصلي اللي ربنا بيريده هو اللي هيكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اللي ربنا عايزه في الكون ده هو اللي هيتم مشيئة الله تغلب مشيئة الكون كله سبحانه وتعالى هو الملك جل جلاله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا تع- ولو اجتمعوا على أن ينفع على أن يض- يضروك بشيء آه، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف خلاص أخوي وحبيبي والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون المعنى الثاني اللي بتدور حوالين الصورة التوكل على الله سبحانه وتعالى سلم أمرك لله خد بالأسباب وخلي عندك يقين الأسباب لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر ولا تحيي ولا تميت ولا ترزق ولا تمنع لكن الأمر كله بيد مسبب الأسباب أنا باخد بالأسباب يا رب لأنك أمرتني أمرتني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي أمرتني أن آخد بالأسباب لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الطير مش قاعدة في بيتها لا تغدو خماصا وتروح بطار تخرج جعانة ترجع بطنها مليانة لكن في النهاية أنا متوكل عليك يا رب وماليش غيرك ومفيش حد أحن عليا منك يا رب لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بكده وقال وأنا واثق في كلامه قال لله أرحم بعبادي من رحمة الأم بطفلها الرضيع أخويا وحبيبي القرآن شفاء كل أمراضك كل مشكلاتك كل آلامك كل أحزانك كل جراحاتك كل ابتلاءاتك والله الذي لا إله غيره شفاءك كله كله مش أغلبه كله في القرآن القرآن الشفاء القرآن ذكر فيه نوعين من الشفاء العسل في القرآن العسل قال فيه جل وعلا فيه شفاء للناس لكل الناس مسلم وكافر و- وهن- وهندوزي وبوذي ومش عارف و- و- وكل حاجة خد بالك فيه شفاء للناس لكن عند القرآن بقى نفسه قال لك لا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وبس يعني مش ممكن يكون في شفاء إلا للمؤمن وبس القرآن شفاء لكل الأمراض لكل مرض نفسي لكل أمراض القلوب لكل أمراض الأرواح لكل مرض جمع الطب كله في آية واحدة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب شوف كلمة تطمئن حس ان انا انا وانا قاعد معاكم دلوقتي سعيد ومبسوط جدا جدا فوق ما تتخيلوا وحاسس ان رمضان السنه دي ليه طعم عجيب جدا جدا عمري ما عشته قبل كده ما اعرفش ليه رمضان ده بالذات والله الذي لا اله غيره حاسس فيه بروحانيات و- ويعني نفحات كده ما حسيتهاش في اي رمضان قبل كده وزي ما قلت لك كان عايشه لاول مره وزي ما قلت لك في امبارح في الحلقه اللي فاتت قلت لك عايز تحس بالشوق ده حسيته في خلال تفسيره يوسف من خلال قول المولى عز وجل ولما فصلت العير لسه طالعين من مصر ورايحين ليعقوب عليه السلام فين في جنوب فلسطين قال يع- قال ابوهم ليعقوب عليه السلام اني لاجد ريح يوسف الله فانت لو حاسس بشوق لرمضان زي ما انا معلش مش عايز اقول زي ما انا حاسه لان انا حاسس بشوق عجيب جدا جدا للش- للشهر ده بالذات السنه دي بالذات وكانه اخر رمضان في حياتي هتحس ان انت شامم ريحه ليله القدر وانت النهارده رقم يوم 2 رمضان النهارده الحلقه الثانيه والنهارده 2 رمضان تخيل بقى هتحس برو- بروحانيات ونفحات عجيبه جدا سبحان الله آه، يعني ال- القران القران القران حياتك منهج حياتك اجمل لحظه في حياتك يوم ما تعيش مع كتاب ربنا انا قلت قبل كده لما واحد بيكون ابنه غايب في سفر قاعد بقاله 10 15 سنه ما بعتلوش ولا جواب فجاه قاعد وسط الناس قالوا له جواب جاي لك من ابنك حبيبك اللي غايب بقاله 15 سنه في استراليا مثلا فتخيل فرحة الراجل ده هيجري على البيت وهو فرحان فرحة ما بعدها فرحة ابني حبيبي بعت لي جواب يبوس الجواب ويفتحه ويقراه ويشيله تحت المخدة ويقوم بالليل يولع الأباجورة ويقرأ الجواب ويشيله تاني وتالت وعاشر ومية لأنه جواب جاي له من حبيبه والقرآن رسائل جاي لنا من أحب حبيب حبيبنا سبحانه وتعالى والله حبيب تخيل بقى لما حبيبك بيقول لك أنا بكلمك بخطبك بقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا لأن خايف عليك و... و... وأتمنى تخش جنتي وتتمتع وتنعم وسأغدق عليك بالنعم وأتم عليك النعمة بالنظر إلى وجهي سبحانه وتعالى فتخيل بقى لما يجيلك رسائل من ربنا وانت ما تفتحهاش تصدق ان في ناس من رمضان اللي فات ده رمضان ده والله بجد وقابلت ناس وسالتهم وكانوا صرحاء جدا كانوا في غايه الصراحه قلت له بالله عليك اصدقني قريت القران كله ختمته مره واحده حتى من رمضان اللي فات لرمضان ده قال لي والله ولا مره تخيل انا عملت الاستفتاء ده مع كام واحد عملته مع 20 واحد بس في ال 20 واحد 19 واحد ما ختموش القرآن ولا مرة واحد فقط اللي ختمه مرتين من رمضان اللي فات رمضان ده متخيل قد ايه احنا بعاد عن كتاب ربنا وبعدين نيجي عند الازمات نقول يا رب النصر يا رب سيدنا سعد بن ابي وقاص كان يعدي في معركه القادسيه على خيام المسلمين فيلاقي خيمه فيها ناس بتصلي قيام ليل وبيقروا القران وبيبكوا فيبتسم ويقول من هنا ياتي النصر ويعدي على الخيمه اللي جنبها يلاقي ناس نايمين ما بيعملوش معصية ما بيتفرجوش على دش ما بيلعبوش طاولة وضمنة ووليده وسلم وتعبان والكلام ده كله لقوهم نايمين بس عشان يقدروا يقوموا تاني يوم يجاهدوا في سبيل الله فيقولوا ومن هنا تأتي الهزيمة سبحان الله الليل الليل خصوصا الثلث الأخير من الليل حينما ينزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي هل من داع يدعوني فأجيبه في حد عايز حاجة في حد يا مسلمين نفسه في حاجة نفسك تجوز بناتك نفسك تخلف نفسك تجوزي نفسك ربنا يكرمك ويوفقك وتنجح نفسك ان ربنا يكرم الأمة ديت و... و... وتنتصر و... وتعيش العزة كما كانت عزيزة وإن شاء الله ستظل عزيزة إلى قيام الساعة نفسك في إيه؟ قوم أنت اطلب هل من سائل يسألني فأعطيه؟ حد عنده ذنوب؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له وتتكرر الثلاث أسئلة من الحق جل جلاله أغنى الأغنياء عن عباده سبحانه وتعالى ولا يقوم إلا القليل إلا القليل وأقل القليل اللي بيقوموا ويقولوا يا رب يا رب اغفر ارحم طب علينا وسع علينا اكرمنا فينا شر البشر يا رب يا رب يا رب هم هذول اللي فايزين ولذلك لما سألوا الحسن البصري لماذا نرى على أهل القيام النور على وجوههم قال لأنهم يقتبسون طول الليل نورهم من نور الله جل وعلا سبحان الملك فشوف بقى تخيل القرآن القرآن منهج حياة شفاء المولى عز وجل جعل في القرآن والسنة شفاء لكل مشاكلك ولكل أمراضك ولكل حاجاتك اللي أنت محتاجها هتلاقيها في القرآن والسنة باعتبار أن السنة شارحة القرآن وباعتبار أنها وحي قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا عليك الذكر عن السنة لتب... ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم عشان تشرح لهم القرآن القرآن بيقولوا أقيموا الصلاة الصلاة دي ما اعرفش تيجي السنة توضح لنا القرآن بيقول يعني مثلا وآتوا الزكاة طب كيف نؤتي الزكاة مش عارف وأتموا الحج والعمرة لله إزاي خذوا عني مناسككم فالسنة توضح وتشرح نفسك في إيه نفسك يبقى عندك فلوس وزوجة وأولاد هتلاقي القرآن بيقول لك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نفسك في إيه خايف على أولادك ونفسك تأمن لهم مستقبلهم تلاقي القرآن بيقول لك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نفسك في إيه؟ نفسك تعيش أنت وزوجتك وأولادك وأبوك وأمك وحبايبك حياة طيبة سعيدة تلاقي القرآن بيقول لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ده في الدنيا وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نفسك في ايه يا اخويا وحبيبي نفسك ان شايف اخوانك في فلسطين وفي العراق في الظلم اللي هم عايشينه ونفسك ربنا يمكن لهم في الارض ويمكن للامه الاسلاميه تلاقي قول المولى عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط واحد يعبدونني لا يشركون بي شيئا نفسك في إيه؟ قلبك بقى قاسي أو قلبك مات ونفسك أن ربنا يحيي قلبك تلاقي القرآن بيقول لك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها نفسك في إيه؟ نفسك ان انت يعني تزداد ايمانا تلاقي القران بيقول لك انما المؤمنون الذين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون عايز ايه عايز تقرب من ربنا تلاقي القران بيقول لك واسجد واقترب نفسك في ايه نفسك تثبت عند الموت تسمع القران بيقول لك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نفسك في ايه نفسك تنجو من عذاب القبر تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سورة من القرآن شوف قد سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر سورة في القرآن في القرآن برضه يعني السنة توضح لك في ايه في القرآن برضه سبحان الملك نفسك في ايه نفسك تفوز بالشفاعة تلاقي النبي عليه الصلاة يقول لك القرآن القرآن اللي بين ايديك ده اخويا وحبيبي شافع مشفع وما حل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار نفسك في ايه نفسك تخش الجنة تلاقي النبي يقول لك إيه سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك آخر حاجة نفسك في إيه عايز ترتقي في درجات الجنة تلاقي حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها عشان كده بقول لك قبل ما نعيش مع سورة يوسف عايزين نحس ونرتقي بالقرآن عايزين نحس ان كل كلمة في القرآن احنا المخاطبين بيها يا جماعة عايزين نحس فعلا ان احنا هنستفيد وهنحس بالدروس والعبر مع كل آية وكل لفظة من القرآن ومن سورة يوسف على وجه الخصوص تعالوا بقى نرجع لسورة يوسف هي امتى نزلت سورة يوسف نزلت في مكة نزلت امتى بالظبط نزلت في عام الحزن في عام الحزن بالتحديد لا حدد لي اكتر بعد موت خديجة رضي الله عنها وارضاها وموت عم النبي صلى الله عليه وسلم ابي طالب بعد موتهم بالظبط وبعد ما تجرأ المشركون على النبي وأذوه أذية لا تخطر على قلب بشر سيد ولد آدم أحب خلق الله إلى الله أكرم على الله من كل الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من نفس محمد صلى الله عليه وسلم أوذي النبي نعم سيد ولد آدم اتأذى إذاء شديد قوي اترمى سل الجزور على ظهره واترمى التراب فوق راسه وانكسرت رباعيته في غزوة أحد ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم و يعني أنا مش قادر أقول لك إيه وطرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب لا بلاد الله إلى الله وإنك لأحب لا بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت اتهم النبي في عرضه تخيل النبي القائم على صيانة أعراض الأمة وحرمات الأمة اتهم في عرضه تسع مؤامرات يا مسلمين حبايبي تسع مؤامرات لقتل النبي تخيلوا والنبي يتحمل كل ده يروح للطائف عشان يتوهم إلى الله يضربوه ويطردوه من الطائف وصلاته على الصبية والنساء يضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم ويجي له ملك الجبال مع جبريل عليه السلام يقول السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت وهعرض عليك أمر لو حبيت هعمله فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف هجيب الجبلين كده يا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يموتوا بعد كل اللي شافه يقول ايه يقول لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله وبالفعل ده حصل حصل أن خرج من ظهر أكرمة من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد ونماذج كثيرة جدا ده النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى إزاء شديد جدا اتأذى إزاء لا يخطر على قلب بشر الإزاء ده عشان احنا نبقى مسلمين الإزاء ده عشان الدين يوصل لنا الإزاء ده عشان أبقى أنا وأنت قاعدين دلوقتي بنتكلم وإحنا في بحبوحة من العيش ونتكلم وإحنا قاعدين في المكيفات ونتكلم عن عن عن هدي النبي وعن شرع النبي صلى الله عليه وسلم وعشان نقعد نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ما كانش الدين وصل لنا لكن يا ترى لو النبي شافنا دلوقتي هيفرح بينا ولا هيحزن حزن شديد قوي أنا متخيل إن النبي بعد ما انضرب في الطائف بدل ما يرجع للطائف على مكة لا راح نازل من طائف من الطائف على أي بلد من بلاد المسلمين في زماننا ده تخيل النبي بقى ماشي في الشوارع فجأة لقى شباب كتير قوي قوي قاعدين على القهاوي اللي بيشيش واللي بيشرب دخان واللي بيلعب دومنا واللي بيلعب طاولة فبيسأل اللي معاه هو مين دولت دول شباب أمتك يا رسول الله النبي مش مصدق نفسه معدي شويتين لقى شباب قاعدين على النت عاملين بيتكلموا على الشات مع بنات دول مين دول دول امتك يا رسول الله شويتين لقى شباب واقفين طوابير على السينما والمسارح مين دولت دول امتك يا رسول الله شويتين لقى بنات متبرجات ماشيين في الشوارع عمالين بيضحكوا ويهزروا كل بنت واخده في دراعها ولد من شباب الجامعه بيقول ب- ده, ده زميلي وده صاحبي و... مين دول دول امتك يا رسول الله دول, دول, دول بنات المسلمين الا من رحم الله سبحانه وتعالى أنا متخيل مدى الألم والحسرة اللي ممكن في الوقت ده النبي يحس بيها مع أن الأمة كلها بإجماع وباتفاق وأنا بتكلم نيابة عن الأمة كلها ومش محتاج أسمع حد يقول لي كلمة بعد كلمة ديت أنا واثق أن الكل بيحب النبي مش محتاج حد يقول لي أنا بحبه أنا عارف أنكم بتحبوه بس الحب ده لازم ليه دليل الحب ده لازم يكون ليه دليل أنت بتحبه بجد ولا مجرد فقط عاطفة تجاه النبي لأن هو النبي ان النبي ما يتكرهش صلى الله عليه وسلم هل هي مجرد عاطفه ولا حب بجد بحبه يعني هسمع كلامه يعني هتبعه يعني هطيعه يعني هقلده ده اللي بيحب لعيب كوره النهارده بيشوفه بيقص شعره زي بيقص زيه لابس بيلبس الفانيلا وهو ماشي في الشارع عليها رقم اللاعب اللي ايه اللي بيحبه بياكل ايه بيشرب ايه بيقلده في كل حاجه سبحان الله فتخيل لو كان بيحب النبي لو كان بيحب النبي هيقلد النبي في كل حاجه هيقلده في سمته في شكله في هديه في أكله في شربه في زواجه في, في غضبه في, في حزنه في فرحه في كل حاجة عملها النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نزلت سورة يوسف في الوقت دوت في الوقت اللي كانت فيه الأحزان فعلا ملي قلب النبي الصحابة تعذبه وتبهدله سيدنا بلال كان يجر على الرمضاء في مكة وتوضع الصخور العظيمة على صدره وظهره ويقول له آآ آآ يعني الذي كان ينوك يقول له أمية بن خلف يقول له اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول أحد أحد بلال عمار بن ياسر أمه اتقتلت قدام عينيه مين يتحمل المنظر ده انت تتحمل ده مجرد ما بيحصل لك اقل ابتلاء بتقول يا عم انا ما انا مش عايز التزام ولا عايز اي حاجه و- ولا تلقوا بايديكم من التهلكه وبتسيب الالتزام كله وبتسيب الصلاه الا من رحم الله سبحانه وتعالى تخيل بقى ده امه اتقتلت قدام عينيه ومش كده وبس وابوه اتقتل قدام عينيه وهو كمان حاولوا يقتلوه فنجا باذن الله سبحانه وتعالى تخيل عمار بن ياسر وثبت وثبت وكان من اهل الجنه وكان من اهل الجنه رضي الله عنه وارضاه في عز البلاء ده كله تنزل سوره يوسف تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحاب النبي كان المولى عز وجل بيقول للنبي مين اللي اذاك يا محمد قرايبك عمك أبو لهب اللي أذاك طب اصبر بقى وما تضايقش نفسك ما تحزنش يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تحزنش يا رسول الله أخوك يوسف عليه السلام اللي أذاه برضه أقرب الناس إليه إخواته إخواته هو لسه صبي صغير 12 سنة رموه في البير ولو حتى نجا من الحيات وال- والأفاعي وال- والعقارب الموجودة في البير ولو طلع من البير الذئاب مستنياه هتاكله تخيل أخوه إخواته هم اللي أذوه فما تحزنش لكن رغم أنه اتأذى يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أني مكنت ليوسف وخليته عزيز مصر وكان نبي كريم وانت كمان بعد الأذى اللي انت شفته ده كله وبعد العذاب اللي انت دقته ده كله همكن لك في الأرض هخليك تنتصر هخليك أعز إنسان موجود على وجه الأرض وكل من يتبعك سيكون عزيزا بإذن الله سبحانه وتعالى نزلت الصورة في ال- في ال- في الجو ده بقى كده يعني عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حبايبي واخواني واخواتي واهلي وعيلتي وناسي عايز اقول ان سوره يوسف ديت عزاء لكل مظلوم اتظلمت يا اخويا وحبيبي حسيت بمعنى الظلم دقت الظلم من قرايبك ومن حبايبك مين اللي ظلمك اخوك ولا اختك ولا امك ولا ابوك ولا عمك ولا خالك اتظلمت يا اختي الفاضله اخوك اكل مراسك ظلمك بعد موت الاب اخواتك عملوا فيك ايه طردوك من البيت ليك عزاء في سوره يوسف يوسف عليه السلام اخواته اللي اذوه اخواته اللي عملوا فيه كل ده اخواته اللي كانوا عايزين يقتلوه والحنين اللي فيهم قال لهم ارموه في الجب في غيابة الجب مش في الجب بس في غيابة الجب غيبوه عن عن, عن الناس ما تخلوش حد يعرف يوصل له خالص فدي عزاء لكل إنسان ولذلك قال السلف لا يسمع صورة يوسف محزون إلا استراح إليها أي إنسان محزون بهديله صورة يوسف أي إنسان على وجه الأرض مظلوم بديله هدية صورة يوسف أي إنسان في الدنيا كادته ال- الناس من حوله ودبروا ليه المؤامرات وحاولوا يأذوه وعملوا فيه اللي ما تعملش عزائك في صورة يوسف عشان كده تعمدت السنة دي بالذات لكثرة الأحزان اللي مرت بالمسلمين في الفترة اللي فاتت خصوصا في السنة اللي فاتت دي بالذات تعمدت إن أنا أسوق لهم كلهم صورة يوسف عشان تكون بلسم لجراحات الناس ولذلك يقول بعض السلف ان سوره يوسف وسوره مريم مما يتفكه بهما اهل الجنه في الجنه يعني نقعد في الجنه كده ونقعد نحكي لبعض ونتفكه ونذكر سوره يوسف وسوره مريم بتربط على القلب تحسسك ان مش انت لوحدك اللي اتظلمت انا عارف ان الظلم مر وعارف ان الظلم طعمه صعب قوي خصوصا الانسان اللي اتظلم يحس بالكلام ده لكن لما تحس ان في يد حانية بتطبطب عليك بيهون عليك الألم اليد الحانية ديت هي صورة يوسف صورة يوسف هي الإيد الحنينة اللي هتطبطب عليك اليد الحانية ديت هتلاقيها في قصة سيدنا يوسف وفي العذاب اللي شافه والأذى اللي شافه وال... والمؤامرات اللي اتدبرت ضد سيدنا يوسف هتكون هي عزائك عزائك في حياتك دي الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها قصة نبي من أولها لآخرها بلا استثناء عارفين اغلب قصص الانبياء تلاقيه مقسم على الصور سيدنا موسى مثلا تلاقيه مثلا في سوره كذا وسوره كذا وكذا سوره انما سيدنا يوسف عليه السلام جاءت قصته كامله في سوره تسمى بسوره يوسف سوره يوسف جمعت كل المحن اللي تعرض لها سيدنا يوسف وانا هذكرها بترتيب كده وبتدرج علشان نحس قد ايه المعاناه اللي عاشها سيدنا يوسف عشان كده بقول اخويا وحبيبي لو كنت اتظلمت في حياتك بالله عليك عيش معايا سورة يوسف عيش معايا وحس بالمعاني دي وحس كده في النهاية ان ده نبي من انبياء الله نبي كريم ما اذنبش ذنب عشان يتعاقب ما اذنبش ذنب علشان يبتلى الابتلاء ده لكن النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا وقال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه ده قدر دين سيدنا يوسف ان يبتلى الابتلاء الشديد ده مش ابتلاء واحد لكن بيطلع من ابتلاء يخش على ابتلاء ويطلع من ابتلاء تاني يخش على ثالث ومن ثالث لرابع ابتلاءات كتيرة جدا وكل ابتلاء منهم يقطم الظهر لكن سيدنا يوسف استحمل وصبر وعاش المعاناة دي كلها ولم يشتكي مرة واحدة تلاقي سيدنا يوسف على طول الصورة واحنا عايشين فيها مش هتلاقي سيدنا يوسف كلماته بسيطة جدا جدا يعني حتى في كل ابتلاء الكلمات اللي اتصدرت منه قليلة جدا وما يعني استطرت في الكلام إلا في لحظة واحدة بس لما دخل عليه أبوه وأهله وناسه لما دخل عليه مصر بدأ يتكلم قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن وقعد يستطرد في الكلام لما فرح الفرحة دي قبل كده كان كلماته بسيطة جدا يعني سبحان الله الوقت جري بينا بسرعة وحبايبي ربنا يبارك فيكم تعالوا نتعايش من الحلقة القادمة مع المحن اللي عاشها سيدنا يوسف ونشوف بقى ازاي سيدنا يوسف بدأ القصة بتاعته وبدأ البلاء بتاعه يعني عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته